بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم آه، أهلا وسهلا بكم وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقني وإياكم الإخلاص وأن يتقبل منا أعمالنا وأن يجعل أعمالنا خالصة لوجهه سبحانه وتعالى وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يبلغنا رمضان في عافية وستر وأن يتقبل منا وأن يوفقنا لفعل ما يحب ويرضى اللهم بلغنا ليلة القدر اللهم أعنا فيها على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يا رب العالمين إيه، كل عام أنتم بخير شهر رمضان على الأبواب أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا صيامه إيمانا واحتسابا وأن يوفقنا لقيام لياليه إيمانا واحتسابا وإن شاء الله بإذن الله سبحانه وتعالى لقاء اليوم سنتكلم فيه عن القرآن ولا سيما مع اقتراب رمضان درس اليوم إن شاء الله بإذن الله سبحانه وتعالى إيه، ضمن ممكن يعني بقالي فترة بحاول قضية شغلاني مميزات الخطاب القرآني كيف صنع القرآن الصحابة كيف نواجه شياطين الإنس والجن بالقرآن كيف نجاهد بالقرآن كيف نتخلق بالقرآن يعني حوالين هذه المواضيع وكان في درس بعنوان مميزات الخطاب القرآني ودرس تاني بعنوان جهود الشيطان في الصد عن القرآن الدرس بتاع النهاردة مكمل للدرسين دول يعني ثلاث دروس بنحاول نستكشف كيف يغير الخطاب الإنسان الخطاب ده كلام كلام الإنسان بيسمع كلام هل يغير الكلام في الناس؟ الحقيقة هي نعم بل الدول حتى عشان تصنع مواطن موافق على الدولة ومد- وله تصورات عن الدولة بيصنعوه ازاي بالإعلام بالتعليم فجزء كبير من صناعة الإنسان من الخطاب درس النهاردة هذا الخطاب القرآن خطاب مختلف لأنه كلام الله سبحانه وتعالى فهذا الخطاب الرباني كيف صنع المسلم وكيف صنع المجتمع يعني هنحاول و- والدروس دي ليس فيها إجابات نهائية هي محاولات للتلمس في هذا الخطاب المعجز الذي لا تنقضي عجائبه وكل ما الإنسان بيتأمل أكتر ويتفكر أكتر بل كل ما بتتسع معارف الإنسان أصلا ثم يعود إلى الوحي ينبهر يعني الإنسان كل ما يوسع الاطلاع للقراءة في كل العلوم الدنيوية والإنسانية والاجتماعية ثم يعود إلى الوحي ينبهر بخطاب الوحي لأن الوحي تكلم الله به ليخرج الناس من الظلمات إلى النور تكلم الله سبحانه وتعالى بهذا الكلام وأنزل هذا الكلام على النبي صلى الله عليه وسلم ليخرج الناس من الظلمات إلى النور وده أعلى صور الولاية إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين والله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور فأعلى صور الولاية إن الإنسان يرتبط بكلام الله سبحانه وتعالى كلام الله يخرج البشرية من الظلمات إلى النور فإذا غاب الوحي عنا أصبحنا في الظلمات فالإنسان أحيانا لا يستوعب قيمة ما معه من وحي لأنه مش متخيل الظلمات الموجودة لو نزع الوحي من العالم بل أحيانا من رحمة الله سبحانه وتعالى ومن تقدير الله وحكمة الله ولطف الله إن في مجتمعات إحنا بنراها الآن غاب عنها الوحي وبنشوف كيف وصلت إلى حالة من البهيمية حالة من الطينية الأرضية لما غاب عنها الوحي فلقاء اليوم إن شاء الله كيف أو يعني أثر الخطاب القرآني في صناعة المسلم وصناعة المجتمع المسلم أمنا عائشة رضي الله عنها لما سئلت عن خلق النبي صلى الله عليه وسلم وسؤال دايما الأسئلة اللي اللي ظاهرة أن هي سهل وفيها نوع من العمومات إجابتها بتبقى صعبة لأن من القواعد العامة في الأسئلة أن السؤال العام إجابته عامة والسؤال الخاص إجابته خاصة أنت لو بتسأل عن نقطة محددة جاوبك عن النقطة المحددة فالأسئلة دايما العامة ديت بتبقى صعبة في الإجابة فلما تتسأل عن خلق النبي صلى الله عليه وسلم فإجابة وهي من أقرب الناس للنبي صلى الله عليه وسلم فقالت رضي الله عنها كان القرآن خلقه أو كان خلقه القرآن فإجابة عجيبة جدا وكنت بتدرس مع بعض إخواني يعني إيه كان خلقه القرآن يعني إيه يعني هل فقط لأن الناس بتبدأ تقول إيه إن إحنا ما ينفعش يبقى فيه انعزال بين العلم والعمل وكل ما الفجوة اللي بين العلم والعمل بتزيد بيقع الإنسان في شعبة من شعب النفاق نسأل الله السلامة والعافية فبيبدأ الناس يتساءل طب هو أنا دلوقتي الصورة دي مثلا أنا لما ذاكرتها أو لما قريت الصورة دي أو لما تدرست الصورة دي أو صليت بالصورة دي أنا مش ماسك عمل معين أقوم أعمله فيعني إيه كان خلقه القرآن هل معناها الأوامر اللي في الصورة دي النبي صلى الله عليه وسلم كان بيعملها والنواهي اللي في الصورة دي النبي صلى الله عليه وسلم كان بيجتنبها ده أحد معاني خلقه القرآن هضرب لك مثال ببعض الناس اللي بتحب تقرأ في الفكر والفلسفة ممكن واحد يتبنى فلسفة شخص معين كانت أو نيتشه أو أيا كان ويقعد يقرأ في الفلسفة دي لغاية لما يشعر أنه بينتمي للمؤلف ده ويرى الحياة كلها من منظور المؤلف المؤلف ده فهو بيتخلق وبينظر للحياة وللوجود من خلال مؤلفات الراجل ده فالراجل ده لو شاف ان مثلا الضعاف في الحياة ما لهمش قيمة هو يرى ان الضعاف في الحياة ما لهمش قيمة لو يرى ان التعامل مع الاخرين بهذه الطريقة هو هو أص... دي نظر نظرة للحياة فلما نقول ان النبي صلى الله عليه وسلم كان خلقه القرآن هو كان بيرى الحياة من خلال الوحي كانت النضارة اللي بينظر منها للحياة كانت من خلال القرآن فلما القرآن يعظم أشياء يعظمها النبي صلى الله عليه وسلم لما القرآن بينظر إلى شيء يزاهد فيها يزهد فيها النبي صلى الله عليه وسلم فكانت الموازين يعني أنت لما تبص على الوحي الوحي عمل موازين للأمور في ميزان للآخرة في ميزان للدنيا في ميزان للناس ميزان للمال ميزان للأولياء ميزان للأعداء ميزان لما يرضى الله عنه في موازين للحاجات الموازين اللي موجودة دي هي نفس الموازين اللي في صدر النبي صلى الله عليه وسلم تطابق ما بين اللي تكلم عنه الوحي وبين اللي في صدر النبي صلى الله عليه وسلم وبين اللي في حياة النبي صلى الله عليه وسلم فبالتالي كان ما ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم فكل ما بيختلط الوحي بلحمنا وبدمنا احنا قاعدين بنقترب من التخلق بالقرآن القضية ليست في بعض الأوامر أو بعض النواهي وده جزء مهم جدا لكن القضية أعمق من كده يعني لما نيجي إن شاء الله نتكلم مثلا عن قضية المال أو المجتمعات أو القضايا الاقتصادية القضية مش في حكم شرعي إن الربا حلال أو حرام وده طبعا مهم لا هو أصلا أنت كيف تنظر إلى الدنيا وكيف تنظر إلى المال وكيف تنظر إلى المعاملات الاقتصادية أصلا كيف تراها وإيه, وإيه موازينها عندك وإيه قيمتها عندك فمسألة كان خلقه القرآن هي دي اللي كيف صنع القرآن الإنسان الإنسان قبل الوحي غير الإنسان بعد الوحي النبي صلى الله عليه وسلم بعد الوحي مختلف وربنا سبحانه وتعالى قال ده في أكتر من آية إن كان النبي صلى الله عليه وسلم نزول الوحي عليه غيره وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان أثر الوحي في النبي صلى الله عليه وسلم يعني لما سيدنا ابن عباس بيتكلم واحنا داخلين على رمضان ربنا يبلغنا رمضان ان النبي صلى الله عليه وسلم اجود الناس اصلا مطلقا يعني مفيش مقارنة أصلا بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين أي حد وكان أجود ما يكون في رمضان حين يأتيه جبريل فيدرسه القرآن مدرسة القرآن مع جبريل كان لها أثر زائد على النبي صلى الله عليه وسلم يبقى إذا الوحي ده روح تسري في الإنسان مش قضية انك ذاكرت معنى آية او جزأت الصورة لبعض الكلمات وبعض الاوامر وخلاص الموضوع اعمق من كده وده اللي احنا عايزين نحاول نوصل له النهاردة يبقى اذا اول حاجة عايزين نقولها ان الخطابات بتصنع الناس محدش يتساهل انه يتعرض لخطابات كتير انت ممكن تكون متبني اخلاق معينة وليك نظرة في الحياة فتسافر بلد تانية غير مسلمة تمكث فيها فترة تلاقي المجتمع بيتصرف بطريقة معينة وانت قاعد بتتلقى في الإعلام والتعليم والجامعات والحياة خطاب معين انت بتلاقيك اتغيرت من غير ما حد يفرض عليك قوانين انت اتغيرت الخطاب اللي انت تعرضت ليه غير مفاهيمك وغير نظرتك للحياة وخلاك كائن أرضي متشبث بهذه الطين اتغيرت بعد ما كنت متصل بالسماء فالإنسان قابل للتشكل وده أيضا من فطرة الإنسان أنه قابل للتشكل ممكن يصل إلى أعلى عليين ممكن ينزل إلى أسفل السافلين نسأل الله السلامه والعافية واتلو عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه يبقى ممكن الإنسان باتباعه للوحي يصل إلى أعلى علين وممكن الإنسان نسأل الله السلامه والعافية بانسلاخه عن الوحي ينزل إلى أخس من الكلب بل التشبيهات اللي شبه بيها الإنسان بالحيوان جاءت أصلا في معرض الإعراض عن الوحي الكلب والحمار الكلب في سورة الأعراف والحمار في سورة الجمعة في المثلين دول تحديدا في إعراض عن الوحي إن هنا انسلاخ وهنا تحمل ثم لم يحملها حملوا التوراة ثم لم يحملوها مث- كالحمار يحمل أسفارا فنجد إن القرآن بيقول لك انسلاخ الإنسان عن الوحي بينزل بيه أصلا عن مرتبة الإنسانية قال ربنا سبحانه وتعالى الرحمن علم القرآن خلق الإنسان جاء تعليم القرآن قبل خلق الإنسان لأن الإنسان لن تكتمل إنسانيته أصلا لن يكون إنسانا على وجه الحقيقة إلا باقترابه من هذا الوحي يبقى الخطاب ممكن يصنع تفكير الإنسان الواحد لو ساب نفسه للإعلام لمسلسلات لأفلام لبرامج لليوتيوب لل reels لل scrolling هو هيتغير ومش واخد باله هو همومه هتتغير مشاعره هتتغير إيه، علاقاته الاجتماعية هتتغير يعني هيبقى بيحب ناس هيبقى بيدافع عن حاجات معينة هيبقى مهموم بأشياء معينة طيب تعالوا نشوف مزايا هذا الخطاب المزايا اللي عايز اتكلم عنها النهارده عايز اتكلم عن اثرها في صناعه الانسان مش مزايا الخطاب نفسه مزايا الخطاب نفسه احنا اتكلمنا عنه في درس اسمه مميزات الخطاب القراني اوصاف الخطاب ده لكن انا عايزك تتخيل لو احنا ادينا القران ده ودايما انا بحب اضرب المثال ده لانه ال ال ال الفرق ما بين الابيض والاسود بيكون واضح بين الحق والباطل بيكون واضح الانسان احيانا بيعتاد سماع الوحي ما بيبقاش واخد باله من الاشياء المركزيه اللي في الوحي لو احنا ادينا القرآن لشخص ملحد لشخص كافر بالله شخص مع يعني خلينا نقول ما يعرفش حاجة عن الإسلام قلنا له اقرأ الكتاب ده وقول لنا كده الكتاب ده بيتكلم عن ايه يعني قول لنا كده الكتاب ده ايه اكتر حاجة بيتكلم عنها يعني لو واحد مش مسلم خالص حتى لو روبوتس يعني اصلا وبتقول له شوف لنا كده ال- ال- القرآن ده ده بالنسبة لنا ده وحي ده كلام الله شوف لنا كده ايه اكتر المواضيع اللي القرآن ده بيتكلم عنها ما ينفعش ودي أول معنى نتكلم عنه ما ينفعش إنسان يدخل الوحي ويخرج من الوحي وهو لم يتعلم عن الله القرآن في الأصل هو خطاب رباني ومفهوم رباني هنا عايز أفصل فيه كتير شوية لأنه أوسع من مش عايز مش قصدي مصطلح الربانيين اللي موجود في سورة آل عمران لا أنا قصدي أوسع من كده وه- وأحاول أفصل إن شاء الله لأن أول وصف الأوصاف القرآن أنه كلام الله لازم نبقى عارفين ان اي كلام اي كلام في الحياة بيحمل صفات قائله البشر لما بيقولوا كلام معين بيحمل صفات البشر مهما كان البشر دول مهما كان منصبهم مهما كانوا ملوك او رؤساء او اغنياء سيظل في سمات كلامهم وبين ثنايا كلامهم تظهر صفات البشر كلامهم هيبقى فيه لحظات ضعف وهيبقى فيه فقر وهلع وخوف مهما حاول يتشبع بالأسباب ويظن ان هو ملك هيظل فيه شوف يعني حلل كلام فرعون في القرآن شوف كلام حلل كده كلام فرعون هتجد فيه خوف هو خايف على الملك هو خايف انه ينزع منه واقرا كده كلام ربنا لما بيتكلم عن الملك عشان تعرف الفرق بين الرب والعبد فأول وصف لكلام ربنا ان هو كلام ربنا فلو عايز تعرف ربنا صح مش هتلاقي زي كلام ربنا يعرفك عن ربنا البشر ربنا بيقول قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا لأمسكتم خشية الإنفاق وكان الإنسان قتورا الإنسان حتى لو معاه الخزائن هيفضل قتور هيفضل ضعيف لذلك الراجل اللي جه للنبي صلى الله عليه وسلم والنبي أعطاه غنم ما بين جبلين الراجل قال ده مش عطاء بشر عادي ال- هنا العطاء ده والخطاب ده فيه روح بتسري مختلفة عن البشر أنا رحت للملوك وعارف العرب أصل بيديني كل ده عشان إيه عشان نسلم طب افرض ما أسلمتش لا العطاء ده مختلف ده ع- ده هنا عطاء مختلف ده رسول من عند الله وأسلم فكانت أفعال النبي صلى الله عليه وسلم بتخلي الناس تسلم لأنه رسول من عند الله فكذلك كلام الله سبحانه وتعالى أنت لو عايز تعرف ربنا أنت محتاج تقرأ القرآن وأنت تبحث عن الله أن تقرأ القرآن كأنك تراه عايزين نصل لمرتبة الإحسان وإحنا بنقرأ القرآن أنا عايزك تصل إلى مرحلة الرؤية كأنك ترى الأسماء والصفات والأفعال ده موجود في ثنايا الوحي والوحي لما كلمك عن ربنا كلمك عن ربنا غير أي كتاب الخناقات اللي عمالة تحصل في الأسماء والصفات والخناقات الجدلية الكلامية دي القرآن مختلف تماما القرآن بيكلمك عن الله في كل تفاصيل الحياة كلمك عن الأسماء والصفات في البيوت في النفوس في المعارك مع الأولياء مع الأعداء في لحظات قوتك وفي لحظات ضعفك بيكلمك عن الله سبحانه وتعالى اللي انت محتاج له اللي انت ما تعرفش تعيش من غيره اللي السماوات والأرض ما تعرفش تكمل من غيره فالقرآن خطاب مختلف خطاب علوي الله تكلم بهذا الكلام لذلك اللي هيعيش المعنى ده مع القرآن هيبدأ يفهم يعني ايه ان هو عبد يعني هيبدأ احنا دلوقتي بنتكلم عن أثر القرآن في صناعة المسلم المسلم اللي بيتلقى القرآن ده ايه ده ربي يقول كذا فيبدأ يتلقى الوحي ده كلام ربنا بيحملني أمانة إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فبين يحملها وبالتالي أنا لما أروح أشتغل في الدعوة أنا رايح كعبد أنا رايح أقول للناس يا جماعة ربكم بيقول لكم كذا مش عاجبكم بيقولوا ربنا أنا مالي إن إن كان الله يريد أن يغويكم هو ربكم وإليه ترجعون أنا مالي دي مشكلتك القرآن بيخلي معركة الكافر مع ربنا مش مع الرسول حتى لما بيغلطوا في الرسول بيقولوا له ساحر سيدنا موسى بيقول لهم ويلكم لا تفتروا مش عليا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب هو انت بتتعامل معايا انت ما تشخصنهاش الموضوع اكبر من كده انا جاي ابلغك رسالة رب العالمين شوف قصة سيدنا موسى في سورة طه عجيبة جدا فيها المعنى الربانية ونقاش سيدنا نوح مع قومه في سورة هود وقصة سيدنا إبراهيم في الشعراء اقرأ الثلاث مواطن دول وتلمس إزاي الرسل هنا عارفين إن هم عبيد لربنا عباد لله بيدعو عباد الله إليه مش لينا احنا رسول من عند الله سيدنا إبراهيم في وسط الدعوة في وسط النقاش في سورة الشعراء بيسيبهم ويقعد يدعي ربنا بيسيبهم يعني انت قاعد بتقرا نقاش نقاش نقاش وفجاه ينفصل عنهم ويدعي ربنا ويعيش مع مع صفات الله ومع اسماء الله وصفاته انا بلغك رساله مش عايز تقبلها قول لربنا انت جاي تقول لي ليه ف... فالكافر هنا بيفاجئ ال... ال... البشر لما بيتلقى كلام من بشر بيحس ان هو زيه فبيبقى عنده نوع من النفسنه كده مش عايز يقبل يعني كان ايه بعض الناس بتكلموا في الدعوه بيستحضر كانك جاي تحط ايدك على كتفك يقول لك نزل ايدك ايوه مش جاي اكلمك مش انا شيلني من المعادله خالص انا ببلغك بلغوا عني ولو ايه انا ببلغك رساله رب العالمين مش مقتنع ما تقتنعش القران اسلوبه مختلف انت اسلوبنا في الدعوه انت بتكلم واحد كانه زبون وقاعد بتعرض عليه طب عشان خاطري والله هتكسب صدقني والله انا واخ... والله ده انا جايب منه لعيالي عارف انت بتقعد ايه ت... لا القران ما بيعملش كده القران خطاب العزه م... يقعدوا يقولوا شبهات في القدر ربنا يقول لهم كذلك فعل الذين من قبلهم اللي قبلكم قالوا كده برضه وعذبته خطاب مختلف عايزك تتلمس العزه مثلا شوف صفه صفه كنت لسه بحضر درس صفات العزه في سوره المائده خطاب العزه في سورة المائدة يا جماعة القرآن ده ما ينفعش بشر ما فيش بشر يعرف يقوله ما كان هذا القرآن أن يفترى صدور البشر ما تعرفش تطلع الكلام ده يعني الصدر البشري لأن الصدر ده في مشاعر في خوف وهلع وفقر وضيق الإنسان مفطور على الصفات دي مطبوع على الصفات دي آخره بيتخلص منها شوية عشان ما تعطلوش عن التكاليف الشرعية لكن سيظل في هذه الصفات النقص في النوم وفي المرض وفي الحاجة وفي هيظل فيه هذا العوز وهذا الفقر في الإنسان فالصدر البشري ما يعرفش يطلع كلام العزة ده حتى لو حاول يتشبع بالملك ما يعرفش آخره ده آه ده بشر بس هو مثلا ملك لكن هو بشر لكن رب البشر لا الصفة اللي موجودة في القرآن دي محتاجين نرجع نتلمسها لأن هتصيغ لي حياتي من جديد هتفهمني يعني ايه رب ويعني ايه عبد وهتصيغ لي حياتي مع المجتمع أنا بتشكل من جديد بخطاب الوحي ودي من أهم الصدمات اللي القرآن عملها للبشرية للصحابة وحتى للمشركين كان يقول الكلام ده مختلف هو بيقر والقرآن بيفضل يحاصر النفس البشرية إلى مرحلة أن تؤمن أو تجحد بيبقى عارف إن ده مش كلام بشر يعني اقرأ أي اقرأ سورة فصلت اللي النبي صلى الله عليه وسلم قرأها على الوليد بن مغيرة أحد يقول له احنا بنعرض عليك عرض دنيوي كذا وعرض كذا وعرض كذا قال أفرغت يا أبا الوليد قال له فرغت قرأ عليه صدر سورة فصلت عمل له صدمة عمل له صدمة فإن أعرضوا شوف بي يعني ما في البشر لا حتى لما يحب يهدد ما ي- ما يعرفش يهدد بالطريقة دي قل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود مين البشر اللي لما يحب لما يحب يهدد واحد يهدده مثل صاعقة عاد وثمود ما يعرفش ده كلام من رب البشر ال- المشرك قاعد بيجادل بيجادل بيجادل في سورة قاف فجأة ربنا يقول له لقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه أنا أعلم اللي جواك أنت قاعد بتتكلم كتير وقاعد بتجادل أنا أعلم اللي في داخلك إيه ده؟ إيه- مين البشر اللي يقدر يقول كده؟ مفيش فلما أنت تتشبع بهذا الخطاب أنت بتتصل بالله اتصال مختلف القرآن لما بيكلمك عن ربنا مش بيكلمك عن الأسماء والصفات بصورة تجريدية مش بنمسكها اسم اسم ونقول العليم يبقى العلم ونقعد نحلل العلم ده يعني إيه؟ لا لا لا لا القرآن بيكلمك عن الحياة بيكلمك ان وانت لوحدك ربنا يعلم اللي في صدرك بيقول لك خد بالك يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور بيكلمك عن العليم عشان انت تعرف تعيش مع الاسم عايزك تتخيل ان 99 اسم اسماء الله وصفاته زي ما تكون الاسماء محطوطة على الحيطة كده كل ما تقرب من الوحي اكتر كل ما اسم ينور عندك في صدرك كأن اللي على الحيطة ده اللي في صدرك 99 اسم في صدرك كده مطفيين كم اسم نور كم كم اسم نور في حياتك القرآن مش بيتكلم القرآن بيتكلم عن الاسم والاسم مقترن باسم تاني والاسم في لحظة تشريع وفي لحظة أخلاق وفي قصة وفي سياق وفي زمن وفي تاريخ ومرة مع الأعداء ومرة مع الملائكة ومرة مع المخلوقات فالقرآن لما بيكلمك عن ربنا هو بيعيشك مع الاسم في الحياة فانت لما بتعيش مع اللطيف بتعيش قصة كاملة مع سيدنا يوسف عشان تقول في الاخر ان ربي لطيف لما يشاء انت عشت هنا الاسم هنا انت ما ما عدتش محتاج غير انك تعيشه يعني مفيش كلام تاني هيوصل لك يعني ايه لطيف بعد احسن القصص اللي في سورة يوسف انت بس فاضل انت تروح بقى تعيش مع الاسم ده في حياتك فانت عايش مع اللطيف لذلك القرآن بيصنع إنسان يعيش بالله وإلى الله ومع الله فبيبقى إنسان مختلف فالقرآن لما بيحدثك عن ربنا زي ما قلت مش بيحدثك بصورة تجريدية ذهنية المعارف عندنا في الإسلام مش مش بنقعد زي الفلسفة كده نقعد إيه نعيش فيها ذهنيا منعزل عن الواقع لا لا حتى الحكمة الحكمة في القرآن مختلفة لما تعمل بحث كده عن الحكمة في القرآن كنت عملتها في اكتر من مسجد طلعوا كده اللي هو بيقولوا اكتب الحكمه تلاقي 16 او 17 موطن شوف مواطن الحكمه فين في القران تجد منها ان الحكمه تاتي بالعمل ان انت محتاج تعمل عشان تفهم الحكمه تجد في سوره البقره جت مع الجهاد والانفاق فانت هتعرف الاسماء والصفات لما تسمع عنها في الوحي وتعيشها وتطبقها مش هتجد مثل خطاب القران في الوحي فتجد مثلا زي ما قلت لك إيه، ارجع كده انا قلت صور كتير حط الواجبات دي طبقها في رمضان اقرا كده ابحث عن ايات العزه في القران ولا سيما في سوره المائده يعني شوف لما قل فمن يملك من الله شيئا ان اراد ان يهلك المسيح ابن مريم وامه ومن في الارض جميعا مفيش بشر يجي في ذهنه يقولها يعني لما حد عايز يتكلم عن علم حد ما تعرف ما يجيش في ذهنك انك تقول في الآ- في سوره الانعام ما تسقط من ورقه إلا يعلمها يعني لو انت واقف قدام أرض زراعية يعني مئات الفدادين كده وانت واقف بالليل مليانة أشجار تخيل ما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين انت أصلا صعب انك تتخيل المشهد فالقرآن لما بيكلمك عن علم الله غير كلام البشر صورة أنت ممكن ما تتخيلهاش لما يكلمك عن القدرة بيقول لك في مشاكل مش هتعرفوا تحلوها زي السماوات والأرض هو يمسك السماوات والأرض أن تزول ها حلها أنت يعني مش بيكلمك على قد مشكلة عندك في الشغل ولا مشكلة عندك في البيت يمسك السماوات والأرض أن تزول ولئن زالتا بيقول لك في مشاكل كونية محدش هيعملها غير ربنا القرآن بيعرفك الحياة بتمشي بدون أي حد الحياة هتمشي من غيرك انت بتظن ان انت واللي ماشي البيت وانت مش عارف ايه بتموت والحياة بتمشي من غيرك عادي جدا لكن الحياة ما تمشيش من غير ربنا لذلك يجي لحظة في الحياة كله يموت وملك الموت يموت وربنا يقول لمن الملك اليوم الله لا يحتاج إلى أحد الله غني فخطاب القرآن فيه عزة فيه غنى فيه لطف فيه حكمة وتقرأ ربنا بيقول لو تقول عن النبي صلى الله عليه وسلم لو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين انت جمع الآيات بلغ ما أنزل إليك من ربك والله يعصمك من الناس وإن لم تفعل فما بلغت رسالته هذا القرآن لما كان العرب يسمعوه إيه ده إيه ده؟ مين مين اللي يقدر يقول ده النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم قد لبست فيكم عمرا من قبله وانا كنت بعرف اقول الكلام ده انا انا كنت منعزل في الغار انا ما اعرفش اقول الكلام ده ما كنت تدري ما الكتاب ولا الايمان يبقى اذا احنا نتكلم عن اثر القران في صناعه هذا المسلم واول معنى عظيم هذا المعنى ختم به الوحي الله الصمد يعني تبقى تخلص الوحي كده المعنى اللي ما ينفعش تخرج من القرآن ولسه ما اختلطش بلحمك ودمك يبقى في مشكلة لو ده مش موجود معاك هو هذا المعنى قل هو الله أحد الله الصمد تصمد إليه في كل شيء لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد ثم تستعيذ به من كل الشرور ثم تستعيذ بالله من كل الشرور الخارجية مهما كانت في وقت في ظلمات أو داخلية يبقى إذن القرآن لما يحدثنا عن الله سبحانه وتعالى وعن الأسماء والصفات كما قلت يحدثك عن الله في لحظات في المعارك اقرأ سورة الأنفال وابحث فيها عن الله ماذا فعل الله اقرأ كده غزوة بدر في سورة الأنفال شوف لما تقرأ غزوة بدر في أي كتاب ولما تقرأها في القرآن تجد غزوة بدر في القرآن الله فعل كل شيء ربنا دبر كل حاجة حتى المعاد انتوا ما كنتوش تعرفوا تعملوه لو توعدتم لاختلفتم والرمي وما رميت إذ رميت كل شيء حتى الخروج من البداية كما أخرجك ربك بيتك بالحق وإن فريق من المؤمنين لكارهون كل حاجة ربنا اللي عملها والسورة سورة الأنفال حزب تل... أربع تربع تلات تربع كله بيتكلم إن ربنا اللي عمل كل حاجة فين في آخر ربع ماشي وأعدوا لهم ما استطعتوا وحتى لما اتكلم عن الأسباب في آخر ربع ربط الأسباب الأرقام ربطها بالإيمان شوف الفرق ما بين الإنسان الرقمي اللي, اللي يعبد الدينار والدرهم والأسباب لما بتقدم له خطاب بشري كل خطابك الأسباب والأسباب والأسباب طب وفي آخر الدرس يا جماعة بس مش عايزين إن إحنا خلينا بالله نتوكل على الله يا جماعة معلش يا ريت يا جماعة نتوكل ما حدش ينسى التوكل لا القرآن ما عملش كده القرآن عكس القرآن ثلاث أرباع بيكلمك إن ربنا يفعل كل شيء وفي الآخر بيقول لك خد بالأسباب وكمان الأسباب ربطها بالإيمان إياكم منكم عشرون صابرون يغلبوا مئتين ولما إيمانك بقل بتحتاج أنت عندك مشكلة أكبر فخطاب القرآن مختلف ده المؤمن اللي بيصنعه القرآن متصل بالله سبحانه وتعالى فهو في الدعوة مختلف في الحياة مختلف في الأزمات مختلف هو عنده تصور مختلف فبيكلمه الله سبحانه وتعالى يحدثه زي ما قلنا في المعارك في القصص في التاريخ في الزمن في المستقبل أكتر حاجة بتشغل الإنسان المستقبل أكتر كلمة بتخلي الإنسان دماغه ما بيعرفش ينام طب وبعدين طب وإيه اللي هيحصل قضية الغيب شوف لما القرآن يطمئنك كله بيد الله سبحانه وتعالى كل الأمور بيد الملك سبحانه وتعالى فخطاب القرآن بيصنع ذلك الإنسان الرباني ليس فقط على مستوى أنه يعرف أنه عبد وأن له رب بل على مستوى الربوبية وعلى مستوى الألوهية ثم يتأله لهذا الإله يضحي يبذل لأن هو خلاص بقى بيعامل ربنا بقى لما بيعفو عن الناس بيعفو عشان الله يعفو عنه بقى لما بيعيش في الحياة بيفعل هذه العبادات يفعل أشياء عجيبة لأنه خلاص بقى فاهم أنه بيعامل ربنا زيك ربنا بيقول والذين آمنوا أشد حبا لله لأن هو بيعامل ربنا بقيت الناس ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله فبقت عبادته ربنا مختلفة لأن في ناس بتعبد ربنا مش عارفة ربنا فبتقع ومن الناس من يعبد الله على حرف ومن الناس اللي في الحج معطوفة على قبلها في طائفتين ومن الناس من يجادل في الله ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير ومن الناس من يعبد الله ايه ده يعني ومن الناس من يعبد معطوفة على اللي بيجادل في الله ما هو ده كان واقف على الحرف طب ليه واقف على الحرف ليه بيقع بسهولة كده ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به لأنه ما كانش مطمئن بالله هو مطمئن بالخير هو من الأول داخل زي الحديث اللي في البخاري هو داخل بيجرب الإسلام جاب فلوس يبقى الإسلام حلو ما جابش فلوس يبقى الإسلام وحش هو ما عرفش ربنا لا اللي بي- بيترك قلبه ليتعرض لمعاني الوحي أول معنى يجعله يفيق الحديث عن الله سبحانه وتعالى أنا عايزك زي ما قلت لك كده أن تقرأ القرآن وكأنك تراه أنت ابحث عن أسماء الله عن صفات الله عن أفعال الله في القرآن دايما أقول للإخوة من الأمثلة السهلة سورة الأنفال وسورة الأنبياء ابحث فيها ماذا فعل الله تعرف على ربك أنت لو خرجت من الوحي من غير الله الصمد ارجع فاقرأ فإنك لم تقرأ فإنك لم تقرأ زي اللي خرج من الصلاة كده من غ- بدون الطمأنينة قال له ارجع فصلي فإنك لم تصلي في معاني في الوحي ما ينفعش تخرج من غيرها ده معنى مركزي وبالتالي الإنسان المسلم اللي المعنى ده عنده ضعيف اللي الأسماء مطفية جواه ده في خلل لذلك بعض العلماء قال لي 99 اسم أصلا موجودين في الوحي اللي هينورهم لك بصدرك هو الوحي لأن يعني مفيش كتاب تاني هيكلمك عن الله بهذه الطريقة بالطريقة اللي فيها نوع من السرد والقصص والمعاني والاقتران بالأسماء والصفات فيكلمك عن العزيز ويكلمك عن العزيز الحكيم ويكلمك عن العزيز العليم ويكلمك عن الوهاب والعزيز فهو بيكلمك بصورة مثاني يكرر لك المعنى وينوع ومفصل فصلنا القرآن فيه تفصيل وفي تكرار في تثنية للمعاني كل ال- ال- ده بيطوف حول الكلام عن الله سبحانه وتعالى يبقى إذا الوحي بيصنع أول ما يصنع ده سمة في المسلم اللي متلقي للوحي أول ما يصنع ذلك الإنسان المتصل بالله أول ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم اقرأ ها؟ مش هتعرف تقرأ لوحدك مش هتعرف تعيش لوحدك مش هتعرف تكملها لوحدك المسلم فاهم ان كل حاجة باسم ربك المسلم فاهم ان قبل ما يقرأ يقول بسم الله الرحمن الرحيم هو فاهم كده مش هتمشي من غير ربنا اقرأ باسم ربك الذي خلق انت ضعيف خلق الانسان من علق ربك هو اللي كريم اقرأ وربك الاكرم الذي علم بالقلم انت جاهل ربنا هو اللي علم علم الانسان ما لم يعلم دي مقدمة القرآن يعني ده- مفيش أوضح من كده القرآن بيقول لك الله هو الذي خلق الله قدير الله عليم الله رحيم وبيقول لك أنت محتاج لربنا المصيبة كلا إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى أول ما يستغني عن ربنا هو ما عادش هيشوف الوحي لذلك ربنا بيقول من أهم الموانع لفهم الوحي الكبر سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون أهم موانع إن في صدورهم يتكبرون في سورة الأعراف غافر إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغين اللي, اللي مانع نزول المعاني دي على الصدر هو الكبر الكبر بيخليه مش عايز يشوف نفسه على حقيقته مش عايز يعرف انه عبد ضعيف في حين ان الخطاب ممكن يرجهم كده زي سورة النجم يعني سورة ال- ال- الجزء أصلا بتاع سورة قاف ده بتاع الجزء قاف والذريات والطور والنجم ده ده إيه ده صواعق زلازل والطور وكتاب مستور يعني حتى ممكن يكون المعنى مفتوح خلي العقل بيسموه يذهب فيه كل مذهب طب ده إيه ده القدر ولا الشرع مين اللي بيقسم بالحاجات دي ايه البيت المعمور ايه العظمه اللي فيه و... وايات النجم المتتاليه لذلك هم سجدوا في اخر النجم ثم جحدوا يعني هو عرف ان ده كلام مختلف له اثر مختلف خلاه لا يتمالك ويسجد يعني زي ما السحرة لما شافوا الآية لم يتمالكوا فسجدوا كذلك آية القرآن أعظم وده حديث النبي صلى الله عليه وسلم ما من نبي أوتي من الآيات إلا ما على مثله آمن البشر وإنما الذي أوتيته وحيا أوحاه الله إليه ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى الجواب قيل محذوف أي لكان هذا الوحي أثر الوحي أعظم من ذلك يبقى إذن القرآن كما قلت حتى في دعوتك الأول مع نفسك القرآن بيقول لك دي أمانة بيحملك المسؤولية وهنتكلم عن ده إن شاء الله القرآن في دعوتك بيقول لك أنت عبد مبلغ لازم تفهم اللي أنت بت- بتدعوه ده غير المسلم اللي أنت بتدعوه ده أيا كان هو مين لازم تفهمه إنه معركته مع ربنا مش معاك والكافر خد بالك بتقول له انت كده واقف مع الشيطان وكان الكافر على ربه ظهيرا انت بتظاهر الشيطان ضد ربنا خد بالك مالكش دعوه بيا مهم في الدعوه ان شخصيه الداعيه تكون حضورها قليل ويكون الكلام عن ربنا كتير النبي صلى الله عليه وسلم قال عن اللي بيخطب الجمعه امتى يكون فقيه لما يقول كلام قليل ويصلي صلاه طويله الخطبه تبقى قصيره ويطيل الصلاه قال ذلك مئنه من فقه الرجل لأن هو حضوره قليل فبالتالي خطاباتنا لازم يكون تدخلنا فيها قليل ونعرض الناس للوحي أكتر لأن احنا هنتسأل أي داعية هيتسأل يوم القيامة زي ما ربنا سأل سي شوف مثلا احنا بنتكلم عن خطابات العزة في المائدة شوف آخر ربع في المائدة عجيب يوم يجمع الله أفضل الخلق يوم يجمع الله الرسل ويسأله ماذا أجبتم قالوا لا علم لنا بعض العلماء بيقول هم قالوا لا علم لنا ليه بعضهم قال من الفزع وبعضهم قال يعني من بعد ما متنا ما نعرفش ايه اللي حصل ما نعرفش شوف ربنا بيقول لسيدنا عيسى أأنت قلت للناس كذا وكذا كل واحد هيتسأل في الدعوة انت قلت للناس كذا انا قلت لك تقول كده مين اللي هينجو اللي قال ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أنا عبد أنا بلغت خطورة التدخل في تغيير الخطاب الدعوي لأنه هيغير في شكل الناس القرآن بيصنع المسلم ده انت لما بتغير في الخطاب بتصنع واحد رافض حكم ربنا فممكن إنسان يساهم في إفساد الناس وهو بيغير في هذا في خطاب الوحي طيب إذن القرآن بيصنع إنسانا مختلفا يخلقه خلقا آخر بيصنع مسلما كما قلت يخوض هذه الحياة بالله وإلى الله يغير له وجهته اهدنا الصراط المستقيم يغير له وجهته ويخوض هذه الحياة مع الله سبحانه وتعالى الخطابات الأخرى كتر انك تسمع خطابات تانية تصنع إنسان أرضي إنسان في حجب بينه وبين الله سبحانه وتعالى آه، يبقى إذا القرآن تخرج منه بخط فاصل واضح فرقان بين بين الرب والعبد ده معنى كما قلت ما ينفعش يبقى ضبابي يعني القرآن يعني مثلا بعض العلماء كان بيرى ده اجتهاد يعني نوع من التحليل التاريخي ل- لنشأة الشرك وظهور الشرك بيرى ان اصل الشرك نشأ من عبودية الملائكة بعض العلماء بيرى استقراء تاريخي يعني سواء نظر في الوحي أو في التاريخ بيقول إن من أصول الشرك في العالم إن الناس اتجهت لعبودية الملائكة فبيقول ولذلك طب القرآن يعالج ده إزاي ولذلك أكثر القرآن من عبودية الملائكة يعني مش بس هننشغل على مستوى رد الشبهة لا اللي انت رايح بتعبده ده ده عبد لله سبحانه وتعالى لذلك سورة المائدة كما قلت سورة عظيمة السورة اللي بتتكلم لقد كفر الذين قالوا وفي نفس الوقت تديك تشريعات يعني شوف انت كده تخيل انك داخل انت هتتخلق بسورة المائدة من اول لحظة ربنا يقول لك ايه اللي تاكله وايه اللي ما تاكلوش تاكل ده وده ما تاكلوش وينفع تتجوز دي وما ينفعش تتجوز دي يحدثك عن طعامك وعن نكاحك وعن وضوئك تعامل ازاي مع الميه ومع التراب يديك أنت عبد لذلك من الأول بدأت به يحكم ما يريد وختمت به لله ملك السماوات والأرض يحكم ما ما يريد سبحانه وتعالى فتخيل القرآن بيعيد صياغة المسلم من أول تخيل كده سورة واحدة كده عيش مع سورة المائدة ويكلمك عن العلاقات ويسمح لك تتجوز من أهل الكتاب وفي نفس الوقت يقول لك عقيدتهم كذا وبعدين يقول لك أي مجتمع ينزع منه الوحي إن أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون و- ويجيب وبعدين يقول لك ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون الوحي لما ينزع الوحي ما ينفعش تشوف الحياة من غير وحي اللي بعدها القصاص لو الوحي نزع في القصاص ده ظلم ولا يحكم أنزل الله فأولئك هم الظالمون ولو المواعظ لأن الإنجيل فيه مواعظ نزعت هينتشر الفسق قاعد بيقول لك خطورة إن أنت تشيل آيات أنت خطورة غياب الآيات في نفس السورة بلغ ما أنزل إليك من ربك العلماء بيقولوا معنى الآية أي بلغ كل ما أنزل إليك من ربك والله يعصمك من الناس وإن لم تفعل أي وإن لم تبلغ كل ما أنزل إليك من ربك فما بلغت رسالته دي مش رسالة ربنا أنت بلغت رسالة تانية يعني لو شوهت وغيرت وجزأت وقعدت وضفت حاجات دي مش الرسالة بتاعت رب فما بلغت رسالته أنت بلغت رسالة تانية لكن رسالة الله كما أنزلت ولو تقول علينا بعض الأقاويل لتفتري علينا غيره محاولات ان هم ائتي بقرآن غير هذا او بدله محاولات شوف لنا حاجة غير ده غير الوحي ده الثقيل ده لذلك و- ولعل يعني لو معانا وقت نتكلم في مسألة ال... إن الوحي لما بينزع من الحياة انت بقيت تشوف الحياة مختلفة زي فكرة العلمانية انت دي العلمانية دي نظرة تانية للحياة خالص يعني انت كده قلعت نظارة القرآن اللي بتكلمك عن الله اللي فيه القرآن فيه مقدسات بيكلمك عنها ولبست نظارة تانية خالص فبقيت تشوف المجتمع يعني عارف انت عايز اضرب لك مثال لما تلبس نظارة تخيل انا لبست نظارة كده في المسجد فشفت عواميد مربوطة ببعض بشكل معين وشفت اللي داخل العواميد ماسكين ازاي وشفت الرسمة وشفت قمت قارع النضاره دي ولبست نضاره تانية رسمت لي العواميد بشكل مختلف تماما مربوطه بشكل غيرت لي الشكل اللي انا شايف بيه هو كده بالظبط في ناس لما تقلع نضاره الوحي وتلبس نضاره تانية هي بتشوف العالم بصوره مختلفه العلاقات بتشوفها بصوره مختلفه ما عادش بي بيصنع مثلا انتماء لامه الاسلام يبقى اثر هذا المعنى في الانسان هذا المعنى اللي في الحديث عن الله يغير من أخلاقه شوف لما ربنا يقول بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء انت قاعد بتسمع عن سعة خزائن رحمة الله المعنى ده يسري فيك الإنسان الأصل فيه إن إيده مقبوضة يقبض يده النبي صلى الله عليه وسلم لأنه كان بيتخلق بالقرآن وكان خلقه القرآن لما كان يأتيه جبريل كان يبسط يده بالعطاء سرت فيه هذه الروح فكان أجود ما يكون في رمضان هنا شوف أثر الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان خلاص انت قاعد بتسمع عن خزائن الله عن عطاء الله عن سعة الله عي- يعني خلي من ال 99 اسم امسك اسم الله الواسع دور عليه في الوحي بدل ما نقعد ندرس الاسم لوحده كده لغة وما- وفي المعجم وندرسه لا أنا عايزك تعيش مع الواسع في القرآن شوف الواسع بيعمل إيه وشوف المواطن اللي جه فيها الواسع وعجيب جدا مواطن في الجهاد وفي الاصطفاء وفي الأزمات في الطلاق وفي العطاء وفي الفقر ايه ده خلاص انت بتحس ان الحياة انت لبست نظارة تانية انت ما عدت شايف الدنيا ضيقة انت قبل ما تعيش مع معنى الواسع اسم الله الواسع انت الحيطان ضغط عليك ومش شايف والدنيا ضلمه وملهاش حل ومقفوله و... وعايز تعمل في نفسك حاجه ومتضايق لا لما تعيش مع اسم الله الواسع في الوحي حاجه تانية انت بقيت عايش انت انت طلعت للسماء انت ما عادش قدامك اي حواجز لا عاد قدامك جبال ولا عواميد ولا انت بقى خلاص بقيت شايف الافق خلاص انت بقى عندك ما نفدت كلمات الله كل حاجه مش ليها حل كل حاجه ليها الف حل مفيش حاجه اسمها قفلت مفيش حاجه اسمها يأس مفيش حاجه اسمها قنوط خلاص انت ارتقيت في العلاقه ده واحد كان قاعد قدامه سور مش عارف يشوف منه القرآن رفعه فوق كده نظر إلى السماء فرأى من آيات ربه الكبرى لا لا ده بقى إنسان مختلف بقاش حياة مختلفة هكذا يصنع الوحي بهذا الخطاب الرباني المعنى الثاني المركزي هو معنيين كبار وبعد كده حاجات تانية المعنى الثاني في القرآن اللي انت لو سألت اي حد ملحد كافر ChatGPT القرآن ده ايه الاساسيات اللي فيه هيقول لك الدار الاخرة القرآن كما انه يصنع انسانا ربانيا يصنع انسانا اخرويا اول حاجة لازم تؤمن بالغيب وبالآخرة هم يوقنون موضوع عنده يقيني المؤمن لأنفسهم يمهدون المؤمن قضية الآخرة مش بس قضية ده قضية مركزية أساسية عنده قضية دي بتكمل له نظرته للحياة فالمؤمن لما بيكون كائن أخروي ما بيحصلوش ارتباك في الأزمات يعني في الزلازل في الأمراض زي كورونا في الحروب زي غزة انتشار الدماء ما بيحصلوش ارتباك لأنه خلاص متصل بالله وبالدار الآخرة الله قادر على كل شيء وكده كده في مالك يوم الدين وإنا لله ده المعنى الأول وإنا إليه راجعون ده المعنى الثاني النبي صلى الله عليه وسلم ما يحفز الناس يقول لهم من كان يؤمن بالله وباليوم الآخر دول العينين اللي أنا بتحرك بيهم في الحياة دول ما يخلونيش أحس بارتباك في أي مشهد ولا ليه وإزاي ولا ده يحصل ليه ودول ماتوا ليه ودول اتغلبوا ليه ودول ده. خلاص ما عادش عندي ال- الأسئلة المربكة دي ما عادش عندي الارتباك ده خلاص في مرة كنت في يعني في, في مطار كده ولابس الإحرام ويعني رايح أعمل عمرة فلقيت واحد جنبي كده ما كنتش منتبه له يعني أجنبي فلقيته بإيه كان في أذان شغال المهم بدأ الحوار بيقول لي ده إيه الصوت ده كان بيحسبه صوت امرأة يعني بس هو صوت شاب إيه، كانت مش ما كناش قاعدين في مصر يعني فبيقول لي ده صوت امرأة قلت له لا ده صوت شاب طيب يعني فقال لي ده اسمه ايه قلت له ده الأذان المهم ايه قعد يسأل فقعدنا نتناقش انت منين مش عارف قال لي من السويد إيه، عايز اقول له ملتك ايه يعني انت مش عارف. م- ملحد لا قلت له إيه، لا ادري agnostic اي لا طب انت ربوبي لا يا عم حيرتني خلصت اللي انا عارفهم ملتك ايه قال لي انا يعني موضوع الدين مش interested بصراحه قوي يعني بس عموما يعني ايه مش في المجموع يعني مش قلت له امال ايه يعني قال لي انا المذهب الانساني انا humanist راجل شايف ان الانسانيه هي الحل للحياه ديت وحتى قعد يكلمني منفعل من ترامب واللي ترامب بيعمله ده نوع من انواع البلطجه والعنف فقلت له طب انت ايه مشكلتك مع الدين قال لي الدين بي... بيدعو للجهل الدين بيدعو للكبت الدين بيدعو للحروب دول الثلاث مشاكل اللي عنده مع الدين يعني اللقاء عابر ما خدش ربع تلت ساعه يعني فالمهم ايه الحمد لله وفرنا جزء من الحوار لما قال لي انت شغال ايه قلت له ده انا مدرس في كليه الطب فاست ايه ده بجد ازاي ومش عارف ايه المهم قعدنا نتكلم فبعدين جينا بقى عند فكره الدين والحروب و... قال لي الانسانيه هي الحل قلت له طيب انت مش حاسس ان الواقع مش هيمشي زي ما انت عايز ده الواقع وفي حروب وفي دماء وفي فلسفها لي كده حلها لي طيب هتبقى ازاي هات لي من منهجك اللي يقول لي ان ده الحياه تمشي كده ازاي طب ما انا كده واحد انتحر بقى يقوي بلطج وبيعمل اللي هو عايزه خلاص والناس ماتت آه، الانسانيه هتعمل لهم ايه يعني فقلت له انت انت عندك مشكله انت في تضارب بين رؤيتك وبين اللي بيحصل في الواقع انا ما عنديش تضارب القران بيخليك منسجم ما عندكش ازمات ما بتحسش بنوع وده ليه يحصل وارتباك لان الانسان لو ما بيعيش في واقع مش مش مفهوم بالنسبه له بيحصل له ارتباك يعني فعلا ممكن ينتحر هو مش قادر يقبل مش قادر يفهم اللي بيحصل قلت له ايه انت عندك كونفليكت م- مش ما عندكش اجابات على اللي بيحصل انت عندك مثاليات اه لما الانسانيه تسود ولما الانسانيه توضع قواعد ولما الانسانيه توصل لمثاليات الناس هتحب بعضها ومش ده يحصل قلت له ده مش هيحصل ولا عمره هيحصل والحروب اللي قامت فيها دينيه وفيها ملاحده وفيها كل حاجه لازم تركب كده في منظومتك اليوم الاخر هتلاقي هتلاقي جزء كبير من المشاكل اتحل جزء كبير من ازماتك وفلان اللي ضايقك وانت ما عدتش تعرف تجيبه والازمه النفسيه اللي انت مريت بيها ومحدش حس بيك والضائقه اللي انت كنت قاعد مش عارف تعبر عنها اصلا والظالم و... كل ده جزء كبير لما تركب مربع الدار الاخره تهدى انا لله وانا اليه راجعون تهدى خلاص بقى عندك مكون من مكونات تفكيرك بيفهمك اللي بيحصل ومريح ده سبع معاني الوحي مالك يوم الدين سبع المثاني في سورة الفاتحة اللي انت بتكررها لازم بعد الرحمن الرحيم تقول مالك يوم الدين وإلا انت هتحس ان الكون مفيش فيه رحمة كتب ربكم على نفسه الرحمة لا يجمعنكم إلى يوم القيامة سورة الأنعام أنت من غير المعنى الأخروي ده أنت يحصل لك تشتت ما تعرفش تكمل في الحياة ما تعرفش ما تعرفش تحيط ب- بالعوامل اللي في الحياة العوامل اللي في الحياة ما تقدرش تحيط بيها ففي مكون القصة ما خلصتش مشهد ال- إيه ب- اللي كانوا مع غلام الأخدود وأمنوا وآمنوا به وبيلقوا في الأخاديد في النار ده مش مشهد النهاية فأنت بالتالي عشان ما يحصلكش حالة الضغط ده لسه مالك يوم الدين سبحانه وتعالى قال مجدني عبدي فوض إلي عبدي لما بتقول ال- في الفاتحة أنت بتفوض إلى الله سبحانه وتعالى إن لسه القصة ما خلصتش أنت فكرة الاحتساب إيمانا واحتسابا إزاي مؤمن يعمل ده من غير دار آخرة فمعنى الآخرة معنى مركزي وي- ويكشف لك المعنى الآخر ده ربنا بيقول لك إن أهم اختبار في الحياة إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها ليه؟ أهم ابتلاء لنبلوهم أيهم أحسن عملا هتعمل إيه في الزينة دي؟ يعني من من المواضيع المركزية في سورة الكهف معنى الزينة اتكررت فيها ثلاث مرات والرشد أربع مرات يعني أنت محتاج رشد لتتعامل مع هذه الزينة فإن أنست منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم أنت عشان ما تفتنش بزينة محتاج رشد لكن ربنا بيقول لك الحقائق هي الحياة الدنيا إيه؟ لعب الأول ب... الأول أنت بتلعب شوية اللعب بدأ يطول وياخدك بقى اللعب يتحول إلى إيه؟ لهو شوية اللهو حلو بقى إيه؟ بقى زينة بعد كده الموضوع قلب بإيه؟ بتفخر بعد ما كان لعب بقى تفاخر بينكم وتكاثر في الأم... لا ده بقى منافسات يعني الموضوع كان بادئ شوية لعب بعد كده اتشغلت بيه بعد كده الموضوع زين بعد كده انت عايش حياتك كلها ألهاكم التكاثر لغاية لما مت حتى زرت المقابر عشان ما تقعش في الحفرة دي لا القرآن بيكلمك عن الآخرة بصورة مركزية لما أنا أحب أعمل تقييم لأي خطاب دعوي ولاقي الدار الآخرة فيه مذكورة في الخطاب الدعوي ده لما تروح لأي خطاب دعوي أيا كان مين اللي بيقدمه وتجيب الخطاب لأن الخطاب الدعوي لما بيقيم بيقوم على مدار السنين عشان ما نظلمش أنت بتجيب مثلا خطاب قدم على مدار عشر سنين أو كتب كتبت لشخص وتشوف الدار الآخرة فيه قد إيه لما تلاقي ضعيفة جدا وغالب الكلام ما فيش فيه دار آخرة لا مش ده خطاب الوحي هذا ليس خطابا نابعا من الوحي خطاب الوحي مختلف ودايما القرآن بيعرفك يعني الفرقان جه بعدها الشعراء يقول لك الفارق ما بين خطاب الأنبياء وخطاب الشعراء لازم تبقى عارف خطاب الأنبياء ذكروا الله كثيرا خطاب الشعراء ما فيش الكلام ده مع كل واد يهيمون ويقولون ما لا يفعلون التانيين الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا فبالتالي لا خطاب القرآن المعنى الأخروي فيه حاضر ال- أحيانا القرآن يتجاوز النهاية الدنيوية هذان خصمان اختصموا في ربه ها. فالذين كفروا على طول قطعت لهم ثياب ال- المؤمن في مكة تربى انه مش لازم ينتصر النتيجة ينتظر النتيجة الدنيوية فما كانش مرتبك قالوا فما لنا قال الجنة خلصت أنا راضي بايع لأن هو بالأصل يعلم أن الدنيا ليست في الأصل دار جزاء فبالتالي هو مش مرتبك مع كل موقف وايه اللي هيحصل طب وبعدين طب ولو رحنا الحبشه وما نفعتش طب ولو رحنا الطائف ما نفعتش طب ولو المدينه طب ولو ما حصلش طب احنا اتهزمنا في احد خلاص راجعين الدماء تسيل منهم وفقدوا اعز الناس في احد ويقول صلى الله عليه وسلم استووا حتى اثني على ربي فيش اهتزاز لا بالله ولا باليوم الاخر دي دي مركزيات المنافق نفسه فاهم ان المؤمن عنده موضوع ال- الله واليوم الاخر ده فلما بيجي يقول ايه ومن الناس من يقولوا امنا بالله وباليوم الاخر يعني محب يبقى عايز مؤمن انا عارف ان انت بتحب موضوع الله والدار الاخر انا برضو زيك يعني هو فاهم ان ده مركزي عند المؤمن ذلك كما قلت قال صلى الله عليه وسلم في اكثر من حديث من كان يؤمن بالله وباليوم الاخر يبقى القران الشخ... المسلم اللي بيصنعه القران مسلم متصل بالله الاسماء الحسنى منوره في صدره علاقه الاسماء بالوحي علاقه لأن هو هو الذي تكلم بهذا الكلام النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما أصاب أحدا قط هم ولا حزن إلا قال اللهم إني عبدك فقال اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك ماض في حكمك عادل في قضاءك الأول الاستسلام التام على المستوى التشريعي والمستوى القدري يا رب أنا مسلم هنا أنت بتشيل حاجز الكبر عشان تفهم الوحي أنت الأول شلت الكبر بعد كده أسألك بكل اسم هو لك الغريب ان الحديث بدأ بواحد زعلان مهموم الحديث بدأ بكده واحد زعلان ومهموم والنبي صلى الله عليه وسلم هيقدم له دعاء يشيل عنه الحزن ده فكان متوقع ما أصاب أحدا قط هم ولا حزن إلا قال اللهم اصرف عني هذا الهم والحزن فصرف الله عنه لا شوف بقى ازاي رحلة صرف الهموم عن الإنسان استسلام تام لله طوعا إني عبدك ابن عبدك ما أظن في حقك وبعد كده الأسماء الحسنى بقى أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تصرف عني الهم والغم لا ما أنت لو قلت أن تصرف عني الهم والغم هيبقى صرف مؤقت أنت عايز النور المفتوح دايما أنت عايز تبقى الشمس جوه مش بره أنت عايز النور داخلي أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي كده خلاص بعد القرآن ربيع الصدر ونور الصدر ربيع القلب ونور الصدر خلاص يذهب الهم والحزن ويجلى الحزن إلا صرف الله عنه فالعلاقة بين الوحي وبين الأسماء الحسنى لأنه هو الذي تكلم بهذا الكلام سبحانه وتعالى وكما قلنا كل كلام يحمل صفات قائله ذلك كلام وده كنا اتكلمنا فيه في درس مميزات الخطاب القرآني كل محاولات التلمس بين الفرق بين خطاب الله كلام الله وكلام البشر لازم تدور حول المعنى ده واللي قاعدين يتكلموا بالكتب العظيمة اللي كتبت في التراث عندنا في مسألة إعجاز القرآن وقاعدين البلاغي النفسي إيه، البياني المستقبلي الغيب إيه، يعني قاعد بيدور لأن هو كلام الله سبحانه وتعالى طيب بعد ما الوحي بيصنع الإنسان المتصل بالله الأخروي و- و- وال- والحجرين الأساس دول اللي يبقوا مستقرين جواه ممكن بقى هنا يكلموا عن الأخلاق ويكلموا عن التشريعات هيكون تغيير الإنسان مختلف لذلك آه، كنت في مرة دعيت لمحاضرة عن طريقة القرآن في الحديث عن الأخلاق فكانت الفكرة إن يا جماعة ال- لما بتيجي تقرأ مذاهب الأخلاق وطريقة ال- كل فيلسوف قاعد طب إيه ال- يعني إيه الخلق الجيد أصلا؟ هل اللي بيجيب منفعة ولا اللي بيجيب لذة ولا اللي بيفيد المجتمع ولا بيعود عليا بالمصلحة ولا اللي فيه إلزامات وخلاص ولا اللي بيضع حدود وتلاقي إن نظريات الأخلاق كتير تجد ان القرآن قبل ما يعيشك في قضية الأخلاق يكلمك عن الإيمان بالله اقرأ سورة الحجرات شوف ازاي الحجرات بتتكلم عن الأخلاق قبل ما تكلمك عن أخلاقك مع الناس بتقولك لا تقدموا بين يدي الله ورسوله ما لازم اكلمك عن الإيمان السورة 18 آية جذر الآ- الإيمان فيه 15 مرة تقريبا هتجيب أخ... هتحافظ على أخلاقك ازاي بدون إيمان فبالتالي طريقة القرآن في الحديث عن الأخلاق عن الإيمان وبعدين عن الدار الآخرة لأن يا جماعة ما فيش مجتمع بيمشي بالقوانين بس لذلك تجد أن القرآن حينما يحدثك عن العلاقات الاجتماعية عن علاقة المجتمعات ببعض عن الناس مع بعض الط- إن طائفتين من واقتتلوا عن الطلاق والزواج والبيوع لازم يكلمك عن رقابة الله لازم وده عايز درس لوحده يعني أنا عاملين درس اسمه آه، طريقة القرآن في ال- في الأحكام الشرعية الطلاق نموذجا ممكن عايزين نعمل بقى درس عن كل المعاملات الاجتماعية أو المعاملات الاقتصادية تجد الله عليم ومطلع ورقيب في ده لأن مش هتمشي قوانين بس المحاكم مليانة قضايا والمحامين عارفين الثغرات ها حلها مشكلة بين راجل وزوجته هتتحل ازاي والله ده حصل والله ما حصل هنركب بقى كاميرات مراقبه ونحط مع كل واحد واحده قاضي في البيت هيتجنن يعني مش مش هيحلها ولا حاجه يعني ملهاش حل لذلك يقولوا ان كثره القوانين في مجتمعات ده علامه ضعف المجتمع ده كتر الكتب والكلام والقوانين في مجتمع علامه ضعف رقابه المجتمع ده فالقران لما بيحلها بيقول لك حط قوانين وبيضع عقوبات بس بيعرفك ان في معنى من الرقابه الذاتيه لازم يكون موجود ويدندن عليها الوحي فبالتالي القرآن لما بيصنع الإنسان الأخلاقي ده صنع الأول الرباني الأخروي الأخلاقي لما بيتكلموا عن الأحكام التشريعية صنع الإنسان الرباني الأخروي اللي بيسمع الأحكام التشريعية فالكلام عن الله وعن دار الآخرة مهد الإنسان لقبول الأخلاق والتشريعات لذلك أمنا عائشة قالت أول ما نزل من القرآن سور من المفصل وذلك احنا بفضل الله اخترنا نشرح المفصل في البرنامج الجديد اللي هو هدى للناس ليه عشان دي البداية دي اللي بتسفلت المجتمعات تخليها تقبل بسهولة أمنا عائشة تقول رضي الله عنها ولو كان أول ما نزل لا تشربوا الخمر لقالوا لا ندع الخمر أبدا طب إزاي لما يعني إزاي أمنا عائشة بتقول لك لو كان أول حاجة لا تشربوا الخمر هيقولوا والله ما سايبينها طب أنا مش هقول والله مش يعني يعني مش سايبينها لا ندع الخمر أبدا طب إزاي لما جه- قال لهم اتركوا الخمر صبوا الخمر كده في طرقات المدينة متخيل المشهد من أغلى ما يملكون وأنفس ما يملكون وتترمى كده في طرقات المدينة النبي صلى الله عليه وسلم ينزع الخاتم الذهب من واحد ويرميه ما يروحش ياخده ايه ده ده حصل ازاي يعني شيء عجيب اصعب حاجة التعامل مع البشر واللي عنده عيال فاهم كويس يعني أصعب يعني إت- عايز تغيره تغيره ازاي مش انت عمال ت- ت- تغير البشر ده ازاي تغيره كده يعني ازاي حصل التغيير من لا ندع الخمر ابدا لان تسكب الخمر في طرقات المدينه بس واحد يعدي بس يلف نادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم ان ان الخمر قد حرمت وخلاص مجهود اعلامي توصل الرساله وخلاص إيه ده حصل ازاي الخلافات والحميه والعصبيه والقبليه اللي كانت موجوده والخلافات اتحلت ازاي ب... ازاي وصلوا انما المؤمنون اخوه مش بعصا سحريه ب... بمراحل كتير ويختلفوا ده يقول يا للانصار وده للمهاجرين ويختلفوا مع بعض والاوس والخزرج ويختلفوا مع بعض ويصبر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم ثم استقر فيهم الوحي يموت النبي صلى الله عليه وسلم يحل مشكلتهم في السقيفه ايه ده مشكله زي دي ممكن تعمل مشاكل ما بين الامم الى يوم الدين ازاي في السقيفه بني ساعتها الموضوع يتحل بسهوله كده ده ثمرة التربية على الوحي ما كانتش هتتحل بأي حاجة تانية فبالتالي لما الأخلاق ن- نزلت على واقع فيه الكلام عن الله والدار الآخرة الأخلاق نزلت والتشريعات نزلت استقرت في مكانها هكذا يصنع القرآن المسلم صناعة مختلفة تربية مختلفة لأنه هو الرب سبحانه وتعالى وهو الذي تكلم بهذا الكلام وهو الذي خلق هذا الإنسان ألا يعلم من خلق هو اللطيف الخبير فتجد ان المك... ال- طريقه القران في الحديث عن الاخلاق مختلفه بيصنع لك قدوه فكره الاسوه يكلمك عن الروابط بين المجتمعات لكن قبل ذلك كما قلت يحدثك تبدا سوره زي الحجرات لا تقدموا بين يدي الله ورسوله الاول تبقى فاهم حدودك مع ربنا ومع النبي صلى الله عليه وسلم قبل ما نكلمك عن حقوق الانسان لان كلامك عن حقوق الرحمن فايضا القران احنا قلنا القران خطاب رباني اخروي نزل الحديث عن الاخلاق والتشريعات ده في نموذج سوره الحجرات وهتلاقوه موجود وهنا نموذج سوره الطلاق ده نموذج عن الاخلاق وده نموذج عن التشريعات كيف يحدثنا القران عن حكم تشريعي في درس كامل بنتكلم فيه هو القران لما حب يتكلم عن الطلاق يتكلم ازاي جمع ايات الطلاق اللي في البقره واللي في النساء واللي في سوره الطلاق ستنبهر لا يحيط بهذه المعاني انسان محدش عارف خبايا النفس البشرية واللي هتمر بيها ومحاولات اللعب اللي هيلعبها الراجل أو الست اللي هتلعبها عشان تخرج من الحدود الله لأن معنى حدود الله متكرر بصورة ضخمة جدا في ق- آيات الطلاق أكتر لفظ اتكرر قضية حدود الله ده ما يع- ما ما لا يعلم هذه الخبايا إلا الرب سبحانه وتعالى فخطاب مختلف أيضا القرآن لما تيجي مثلا اللي بيتكلموا في قضية الأخلاق كان ع- الشيخ دراز عليه رحمة الله له كتاب ضخم كده اسمه دستور الأخلاق في القرآن هو أصلا كتاب ضخم وكتب بالفرنسية وترجم وكتاب عظيم يعني وإن كان هو في قضايا فلسفية كتير لكن هو كان بيقول بعد ما بيتكلم درس المذاهب الأخلاقية كلها وقعد يحلل ده في كذا وده في كذا بدأ يقول طب القرآن بيقول إيه لقى إن أول هو بالترتيب اللي حطه كده واحد اتنين تلاتة المعالم الأخلاقية القرآنية قال الإلزام المسؤولية الجزاء القرآن بيصنع إنسان ملزم مسؤول بيحملك الأمانة يعني القرآن جيب كأن تخيل مش جيب الأمانة كده يقول لك خد شيل مش عايز تشيل ما تشيلهاش مش عايز تشيلها خلاص أنت حملت الأمانة عايز تكون كالحمار يحمل أسفار أنت حر عايز تجيب آخرك أنت حر فاتقوا الله ما استطعتم عايز تلعب وتعبث بالآيات ربنا مطلع عليك يعني يا جماعة اللي اللي بيقعد يطلع حاجات في الدين ويلعب فيها هو ربنا سايبها لك عشان تعمل ده عشان يعاقبك هو انزل عليك هو الذي انزل عليك الكتاب منه ايات محكمات هن ام الكتاب واخر متشابهات هو ربنا سايبها لك كده هو انت تضحك على ربنا لذلك اللي واحد يروح يستفتي واحد ويقعد يغير في السؤال عشان المفتي هو انت حر يعني كان بعض مشايخنا احيانا نقعد جنبه فقعد يجي يساله فلاقي الشيخ يقول له ايه ان كان كما تقول فالحكم كذا انا عايز اقول له يا شيخ الواد ده هجاص الموضوع مش كده خالص الواد ده بيحور عشان عايزك تفتي هو هيلقى الله الشيخ يقول له هو هيلقى الله ايوه بس احنا المفروض ناخده ونربطه لغايه لما يقول الحقيقه لا ما هو مش ده مش دورك هو القران بيعلمه انت هتلقى الله الله مطلع على في صدرك يعلم خائنه الاعين وما تخفي الصدور انت حر انت والقران وضع حدود اللي بيتجاوز حدوده مع الاخرين و- وعقابات لكن اقصد ان هو انا بتكلم هنا على مستوى الفرد يحملك هذه الامانه يقول لك هتعمل ايه فاتقوا الله ما استطعتم هات اخرك فالمعنى ده معنى ان انت ستسال ستحاسب وتاتي يوم القيامه فرد عشان ما تقعدش تحتج بالمجتمعات جزء 28 وبيتكلم على قضيه المجتمعات والاسره واثرها في الدين ويبدا ويبدا بخبايا بيت قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله موقف واحدة بتستفتي النبي صلى الله عليه وسلم وسيدة عائشة في طرف البيت ومش سامعة والست اللي جاية بتشتكي بتشتكي من موقف حصل ربنا مطلع عليه ما حدش اطلع عليه تاني قال لها كلمة أنت علي كظهر أمي لا الكلمة دي ليها حساب وتختم الجزء ال 28 بشيء عجيب جدا جيب لك ثلاث نماذج اوعى تحتج بالمجتمع ضرب الله مثلا الذين كفروا امرأة نوح وامرأة انت بتقول اصلا انا لو مجتمع انا نفسي والله انا مشكلتي في المجتمع طيب انت واحدة في افضل مجتمع بيت النبوة ومنهم واحد من اولي العزم من الرسل سيدنا نوح ها وكفرت ما نفعهاش المجتمع واحدة تانية ودايما اختار امرأة يعني كمان الاضعف ضرب الله مثلا الذين امنوا كلهم مش المؤمنات امرأة امرأة فرعون ها وزوجته مش بنته او امه مثلا واختار وجاب لك بيئه افسد ما يكون يعني جاب لك الشخص الفاسد في البيئه الصالحه وبعد كده الشخص الصالح في البيئه الفاسده وبعد كده جاب لك الشخص الصالح في البيئه الصالحه مريم بنت عمران التي احصنت فرجها طبعا الشخص الفاسد في البيئه الفاسده هتزيد فسادا لم يذكر يعني فبالتالي هو بيصنع هذا الفرد المسؤول صحيح القران ونيجي نتكلم على صناعة المجتمعات والقرآن يركز على ذلك لكن يقول لك خد بالك انت هتسأل لما تقول ده كان آخري ربنا اللي يعلم لما تقول ان انا لم نستطيع اللي هيجي يقولوا يا رب ما قدرناش نهاجر يجي يوم يا رب كنا في مكة ولم نستطيع سبيلا وما كناش قادرين الله اعلم بقى ربنا اللي هيحاسبك فكلمة ده كان وسعي ده كان آخري دي إمكانياتي هو ربنا اللي هيحاسبك فالقرآن يحملك الأمانة ويحملك المسؤولية ويكلمك عن ربنا ويكلمك عن الدار الآخرة لك واجه أنت اتحرك الدي... القرآن يا جماعة مش بيقول لنا الدين بتاع طائفة بتوع الدعاة ولا المشايخ ولا مش عارف طائفة مين ولا مش عارف لا لا لا, لا. ولا حزب مين لا لا, لا. قالوا لك الدين مسؤولية كل فرد انت هتسأل كل واحد مش حاجة اسمها انتمائك ايه ولا انت عبد لله عملت ايه في الموقف ده وليه ما اخدتش القرار ده وليه ما نصرتش الدين في الموقف ده كله القرآن بيحمل الأمانة للجميع ويحفز المؤمن ويحاصر الكافر فالقرآن خطاب عالمي تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا وده قيمة الدعوة بالوحي فذكر بالقرآن أن يخافوا وعيد وجاهدهم به جهادا كبيرا فبالتالي مهم لأن من وظائف النبوة يتلو عليهم آياته انت زي ما قلنا شخصية الداعية تدخلها المفروض يقل يكون بسيط ويكون الأكثر تعريض الناس لهذا النور ونترك الناس مع هذا النور ويقوم يعايش هذه الآيات التي جاءت إليه من رب العالمين يبقى كنت في مرة بسمع بودكاست بيتكلم عن أهل غزة و... فواحد كان بيقول إحنا كنا هدفنا في التربية صناعة المسلم المقاوم صناعة عجبتني الكلمة ان هو مركز على معنى عايز يتربى في الطفل ويكبر معاه ففكرت طب احنا خطبنا الدعوي بيصنع ايه يعني بيصنع المسلم اللي بيتعبد بصورة جزئية وحياته ما بتغيرش احنا خطبنا بيصنع ايه طب مش مهم خطبنا الوحي بيصنع ايه هي دي كانت الفكرة في الدرس بيصنع الوحي بيصنع ايه الوحي بيصنع الانسان كما قلت الرباني الاخروي المسؤول المقاوم القرآن بيعيشك معارك في درس كامل اسمه معركة الفرقان القرآن مش بيقول لك كلمتين وتقولهم وخلاص لا والمشركين كانوا فاهمين قالوا لو كانت كلمة لقلناه يعني القرآن بيعيشك معركة بيقول لك خد بالك في عدو اتخذوه عدو وعندك مرات مراتب للعداوات القرآن بيصنع انتماء بيقول لك انت مش لوحدك طب بس انا لوحدي في البلد ديت اللي مسلم لا ما انت ليك تاريخ من اول لحظة اني جاعل في الارض خليفة القرآن بيكلمك عن وظيفتك من انت انت مين اصلا وايه انتماءاتك وايه تاريخك فالقرآن بيصنع هذا في الانسان بي- بيفكرك بانتمائك للرسل والمؤمنين على وجه الارض لما القرآن يقول الرسل المؤمنين الكفار هو بيجيب منظومة على بعضها فانت بتنتمي لكل هؤلاء ضد كل هؤلاء يبقى اذا المسلم الانسان عموما كما قال صلى الله عليه وسلم اصدق الاسماء حارث همام يعني ايه اصدق الاسماء يعني ممكن واحد يكون اسمه كريم لكن لا يصدق عليه هذا الاسم هو بخيل فيقول صلى الله عليه وسلم فيما يروى عنه أصدق الأسماء حارث وهمام لا يخلو إنسان من فعل اللي هو الحرف وهم أي إنسان في الدنيا جواه هموم بتحركه عشان يفعل أفعال معينة حتى لو في التفاهة جواه مشاعر المشاعر دي بتحركه لأفعال معينة المشاعر دي اللي هي همام الهموم والحرف ده الفعل كثرة التعرض للقرآن بيظبط لك الهموم والحرف بتاعك بيوجهك في الاتجاه الصح يعني انت لما تقعد تعبي نفسك مشاعر معينة انت مثلا تخيل قاعد بتتفرج على اعلانات لمنتج معين اعلانات اعلانات اعلانات وبعد كده تنزل انت فجأة تحس ان حياتك مش نافعة من غير المنتج ده ومضغوط وقاعد بتفكر طب وامتى طب اوصل له والمسافة بينك وبينه في الز- في ال- الفلوس قد ايه و... انت صنع زرع فيك هذا الهم فالهم بيصنع حرف يعني ممكن واحد ما يكونش في ذهنه شهوة معينة يتعرض ليها يسمع عنها يشوفها يبقى في صدره الشهوة دي يسعى لتحقيقها القرآن بيزرع جواك الهموم عشان تسير في الاتجاه اللي يرضي ربنا يا رب أنا عايز أعرف مرادك بس أنا كبشر أنا مش مك... أنا مش كائن ذهني يعني أنا مش إيه إيه مش مخ ماشي على الأرض أنا بني آدم متكامل فإيه المشاعر اللي استثيرها جوايا عشان تمشي في الاتجاه الصح ده سؤال السؤال الثاني وافرض مثلا واحد صاحبه مات فجأة وقف على قبره بكى وحصل مشاعر جميلة جدا في اللحظة دي بس المشاعر دي بتخفت منه واحد شاف مشهد كوني مبهر إيمانه زاد جدا فنفسه يحافظ على المشاعر دي المشاعر دي تخفت منه مع الزمن طيب أنا عايز حاجتين مشاعري تستثار في الاتجاه الصح وتفضل في الحالة دي مالكش طريق غير كثرة الوحي رايح جاي فيما يروى الأثر وإن كان في ضعف الحال المرتحل تخلص القرآن ترجع تقرأ تاني يعني الحديث في الترمذي وبعضهم حسنه وبعضهم ضعفه اللي مين الحال المرتحل اللي أول ما بيخلص ختمة بيبدأ في ختمة تاني لأن الآيات آيات سورة البقرة هتستثير مشاعر معينة وآيات سورة آل عمران هتستثير مشاعر تانية وتجد آيات في سورة الأنعام هترجع لك على معاني مثلا في سورة البقرة وهكذا القرآن مثاني بيتكرر المعاني المركزية بتتكرر فالقرآن بيضغط لك على الزراير اللي جواك اللي هتمشيك في الاتجاه الصح وقلنا بقى في درس جهود الشيطان والشيطان قاعد بيدوس على نفس الزراير عشان يمشيك في الاتجاه الغلط الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا القر... الشيطان بيقول لك انت هتفتقر خليك هلوع خليك جبان اعمل معاصي ربنا يقول لك هغفر لك المعاصي وربنا عنده فضل ما تخافش الخطابين بيدوسوا على نفس الزرار هي وعود الرحمن مقابل وعود الشيطان هي معركة دائمة فعايز الاستثارة في المشاعر في الاتجاه الصح بصورة مستمرة لازم تكون مرتبط بالوحي بصورة مستمرة وربنا عامل لنا الشهر ده شهر رمضان عشان فرصة شيخ الإسلام بيقول من مقاصد صلاة التراويح إن المسلمين يسمعوا الوحي يعني ربنا اختار لما الناس كلها تتجمع في مكان في صلاة في وقت تركيز بالليل يسمعوا ايه؟ يسمعوا القرآن و- وكتير من العلماء قال يستحب الختم عشان القرآن يمر على القرآن كله مرة واحدة كده يسمع مراد ربنا كده ياخد ختمة يسمع ماذا يريد الله منه يبقى هنا أثر القرآن في صناعة الايه؟ في صناعة هذا المسلم أيضا القرآن لا يكتفي بصناعة الفرد القرآن بيكلمك عن المجتمع احنا قلنا القرآن بيقول لك المجتمع ده لم- لو نزعت منه نظارة الوحي ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون ولو نزع منه تطبيقات بقى ال- القصاص دول ظلمة أو المواعظ هينتشر الفسق فالقرآن لذلك كنا عاملين درس اسمه ماذا لو غاب القرآن القرآن بيقول لك الحياة من غير الوحي ضلمة على مستوى المجتمعات شوف سورة الحجرات ازاي بتصنع مجتمع ازاي يمنع الغيبة ويمنع النميمة ويمنع سوء الظن ويرتبها لك بصورة معينة ويقول لك الأقوام دول ما يقولوش من دول طب لو اتخانقوا مع بعض طب يتدخلوا ازاي طب ايه المعاني اللي يفتكروها عشان يرجعوا تاني إيه، جه طائفة جديدة أسلمت قالت أمنا لا القرآن يرتب لهم مع- معنى الإيمان ومعنى الإسلام فالقرآن مش بس بيصنع أفراد ده بيصنع علاقات اجتماعية انت لو تخيل زي ما قلت انت رحت بلد جديدة مش مسلمة انت جاي من ثقافات مختلفة وليك افكار مختلفة البلد دي بتقولك لا لذلك ال- البلاد اللي بتفتح بالهجرة هو يقولك احنا مش بن مش بنركز على اللي جاي لنا بنركز على اولاده اللي جاي ده دماغه بالنسبة لهم مليانة افكار غلط هات لنا بس ابنك ندخله في ال system بتاعنا هو يفهم يعني ايه مفاهيم الليبرالية ويفهم يعني ايه الحرية وحرية الجنس وحرية المال والرأسمالية المفاهيم دي مش هنديها له في صورة محاضرات احنا هنخليه يعيش الش- ال system ده وقاعد بقى بيسمع بيسمع الايه ال- ال- الضغط اللي بيسمعه ده طول الحياة هو بيتغير وتجد بقى ان كتير اه فعلا يجدوا فعلا ان الجيل الثاني او الثالث جزء كبير منه الحد يعني هو بيتعرض لثقافة مختلفة فالقرآن بيقول لك قيمة إنشاء المجتمعات المؤمنة مش الأفراد بس الأفراد بيبقى فيه ضعف لذلك كان كنت بقرأ حد بيتكلم في السيرة بيقول هو بيقول أنا عايز أسأل سؤال الناس اللي دخلت في دين الله أفواجا بعد الفتح إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا كان قبل كده بيدخلوا أفرادا فبيقول الناس اللي دخلت أفواجا دي هل ظهر لها من حجج الإسلام ما لم يكن بينا من قبل يعني كان في شبهات ففهمها فجأة ولا المجتمع ساعده لذلك ربنا يقول لك خد بالك من أثر المجتمع أن تقوموا لله مثنى وفرادى ذلك بلقيس سن سليمان عمل معها إيه خدها بعيد عن المجتمع عن ضغط التفكير وربنا قال هي صدها ما كانت تعبد من دون الله إنها كانت من قوم كافرين انتمائها كان مانعها من الإسلام لما خرجت وشافت نموذج أسوة وانبهرت قالت أسلمت فبالتالي ربنا بيحثنا على صناعة المجتمعات المسلمة مش بس بناء الأفراد المسلمين والمجتمعات المسلمة دورنا كلنا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته كل بيئة إيمانية تقدر تصنعها أنت بتساهم في نشر الدين الناس عندها تصورات مثالية شوية عن كلمة تطبيق الشريعة أو نشر الشريعة لا اتحرك أنت دورك احنا قلنا فكرة المسؤولية والإلزام هي هي بقع بتتمدد بتتسع انت تقدر تعمل حاجة فالقرآن بيكلمك عن فكرة المجتمعات احنا قلنا جزء 28 جزء عظيم فكرة المجتمع المسلم من أول لحظة البيت وازاي بتتحل مشاكل البيت وان بدأ بحل مشكلة بالظهار وختم بحل مشكلة بالتحريم لما تحرم وقال هنا حلها ايه وهنا حلها ايه وعشان ما توصلش للتحريم قبلها الطلاق لو في مشكلة ازاي تتحل والطلاق لو اتعمل غلط نص سورة الطلاق الاولاني بيتكلم عن انهيار البيوت والنص الاخراني بيتكلم عن انهيار المجتمعات ربنا بيقول لك هي هتسمع في بعضها ما هو المجتمع بيوت والبيوت افراد دي طريقة شرح القرآن لفكرة المجتمع المسلم شيخ الاسلام مثلا بيستنبط استنباطات بديعة مثلا من خواتيم المزمل وغيرها من الآيات والأحاديث بيقول المجتمع المسلم ثلاث أقسام أهل القرآن والعلم وأهل المال والتجارة وأهل الجهاد و... د- أنا هو بيتكلم عن الجهاد بت- أنا بضيف كلمة الحركة لأن هنا في في ناس بتتحرك في ناس هو عنده إمكانية الحركة وفي ناس عندها إمكانية المال وفي ناس عندها إمكانية العلم التعاون بين الثلاثة دول هو اللي بيصنع المجتمع المسلم نقصان فرد يعمل مشكلة تلاقي واحد في حركة دعوية مثلا ومفيش دعم مال المجتمع في ضعف يعني تخيل في علم وفي دعوة بس مفيش مال في مال وفي علم ومفيش دعوة حالة من الشلل في حركة علم وفي مال ومفيش علم حركة في الاتجاه الخاطئ والضلال وتنشأ الأفكار الخاطئة والأفكار الضالة فهو بيكلمك ان من او الكلام ده ايه حتى من القران المكي يعني هو استنبط ده من اواخر المزمل صوره مكيه م- مفاهيم الإنفاق والعتق وفك رقبة وصلة الرحم وبر الوالدين والشورى كل ده مكي شيء عجيب جدا يعني ايه ده احنا مش لسه هننتظر ان انت تروح المدينه ويبقى ليك دوله وبعدين نتكلم في القضايا دي لا دي محكمات مستضعف ممكن دي محكمات اخلاقيه ما بتتغيرش يعني حديث القران بعض الناس كان بيحلل كنا بنتدارس ليه القران المكي بيتكلم عن الانفاق كتير كده ده احنا ما معناش حاجه ده احنا بنتضرب لا في حديث عن العتق والانفاق وفك الرقبه فلا اقتحم العقبه وفي البذل واطعام المساكين غالب ايات اطعام المساكين جت تجي صور مكيه بعضهم مثلا كان بيلتقط يقول الواقع المكي واقع تعذيب الواقع ده احيانا بيصنع بيصنع نفسيه انتقاميه او نفسيه الخروج من العذاب وخلاص زي احد تحليلات ال- الكتاب لنفسيه بني اسرائيل انه تعرضه للعذاب لفرعون بقى شخص انتقامي يبحث عن الخروج من العذاب وعايز يفجر مش عايز يعبد فالنفسيه مش متزنه فمن صناعة النفسيات المتزنة حتى في وقت الأزمات أنه يعفو وأنه ينفق وأنه يعطي وأنه يصل الرحم وتواصل بالمرحمة في واقع في سورة مكية سورة البلد فالقرآن مش بس بيصنع أفراد ده بيصنع مجتمعات مسلمة القرآن لما بيتكلم يعني مثلا يجي يتكلم عن المال شوف القرآن يتكلم عن ازاي في المال في البقرة الحزب الأخراني من البقرة ده عجيب عجيب احنا ممكن ندي محاضرة عن حرمة الربا القرآن تكلم عن المال بصورة عجيبة بدأ الأول بآية عن الإنفاق وبعدين يشرح قصة طالوت وجالوت وبعدين ثلاث قصص عجيبة عن الإحياء والإمات الملك الظالم اللي قال أنا أحيي وأميت والذي مر على قرية وقصة سيدنا إبراهيم مع الطير تمام وبعدين شوف ال ال ال ما بين قصة طالوت وجالوت وبين دي تجد آية أعظم آية في القرآن كل ده قبل ما ربنا يقول لنا ننفق يعني أنا محتاج أتشبع بأن الله قادر على الإحياء والإماتة وإن أنا لازم أنفق لهذا الدين وبأسماء الله الحسنى أعظم آية في القرآن عشان لما ربنا يقول لي أنفق الإنفاق هيكون سهل وهأنفقه بإخلاص ويكلمني عن الإنفاق في آيات كتير جدا ويضرب لي أمثلة أكتر شيء ضرب عليه أمثلة في القرآن الإنفاق أربع أمثلة ورا بعض في سورة البقرة وآية طويلة عن معاملاتنا مع بعض آية الدين فالقرآن لما بيتكلم عن الإنفاق هو الأول بيصنع نظرتك يعني إيه المال وإيه قيمته وهل هو على طول خير ولا ممكن يبقى شر واتصرف فيه ازاي ومقاله بالنسبة لي ايه واستفيد منه ازاي واتعامل في المال ده مع ربنا ازاي واتعامل في المال ده مع الناس ازاي في المصالح في التجارة واتعامل فيه مع الفقير ازاي هو القرآن بيصلح لي نظرتي تماما مش بيديني حكم واحد فوق يقول لي ده حلال وده حرام وخلاص وبيفعل ذلك القرآن والسنة بتفعل ذلك لكن أقصد هو غير نظرتي للحياة لذلك أختم خطورة عزل القرآن عن الواقع خطورة إن إحنا القرآن ما يبقاش موجود في حياتنا إن إحنا لا نصنع من خلال الوحي لأن لما بيغيب القرآن هنا إنسان مشوه بيتبنى اللي اللي تشوف بعض الناس انت بسمع حد اللي كان بيتكلم عن يعني رغم ان هو ظاه- ظاهريا مش مسلم يعني بس انا اشعر ان هو مسلم ومخبي اسلامه يعني بيتكلم عن دستور الاسلام على مدار من اول القرن الثالث للقرن ال17 بيتكلم عن رحله طويله في الشريعه وعظمه الشريعه واحد بيتكلم عن ان ازاي القوانين اللي جت جديده على الاسلام شوهت الناس صنعت ناس انانيه ناس رأسمالية ناس لا تفكر إلا في الأرض ناس مقطوعة الصلة بالسماء فنزع القرآن يا جماعة هو بيصنع ظلمات نزع القرآن الواقع بيصنع ظلمات فتخيل لما أنت تغيب القرآن عن حياتك أنت ما عادش القرآن أنت القرآن بالنسبة لك بتقرأه بس مش بتسقطه على الواقع وزي ما قلت أختم بدي لأن دي نقطة مهمة وخطيرة ليه لأن التعجل في تنزيل آيات القرآن على الواقع بدون علم ده خطر والخوارج نشأوا كده يعني قتل المسلمين وتكفير المسلمين بينشأ بعقلية بما أن إذا ربنا قال كذا هو ما عندوش علم هو هو أعجمي لذلك الخوارج أنا أرى أن ده نوع من الأعجمية عن الشريعة هو مش فاهم هو- هو بيقضيها معادلات بما أن إذا يبقى إذا لدرجة قال سيدنا يبقى سيدنا عثمان كافر يعني مش بيقول سيدنا يعني أنا بقول أنا. يبقى فهو خلاص بيتعامل بهذه الطريقة إذن يبقى دول كفار يبقى إذن يقتلوا على طول هي عنده معادلات فالتعجل في تنزيل الآيات على الواقع بدون علم بدون فهم مراد الله خطر وفي نفس الوقت عزل القرآن تماما عن الواقع ده نوع من الظلمات ذلك في نص بديع لشيخ الإسلام بيقول إيه بيقول آيات اللي فيها كلمة الإنسان كتير في القرآن أنا كنت قرأت بحث صغير جدا كده اسمه الإنسان في جزء عامة كل اللي عمله جمع كلمة الإنسان في جزء عامة وجاب تفسيرها من السعدي وابن كثير بس واكتشف إيه ده ده القرآن المكي اتكلم عن الإنسان كإنسان كتير قوي يعني ده شيء عجيب جدا المهم فشيخ الإسلام بيقول طائفة من المفسرين بيجي عند الآيات بتاعة الإنسان كنود الإنسان هلوع الإنسان عجول بيجي عند الآيات دي ويقول أن هذه الآيات نزلت في الكافرين وأن ال... وده قول موجود عند كثير من المفسرين أن الإنسان يراد به هنا الكافر يعني ده لفظ عام يراد به معنى خاص فقال طائفة من المفسرين تقول في هذه الآيات وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قاعدا ومثلها يقول فيها هذا مما ذكر الله في عيوب الإنسان وذمها فيقول هذه الآية في الكفار والمراد بالإنسان هنا الكافر يقول بقى خطورة ده إيه إنك تقول الآيات دي بني إسرائيل والآيات دي أهل الكتاب والآيات دي كفار والآيات دي مجوس وحضرتك لا أنا جاي بس أقول يعني أوزع الذنب يعني أنت الآيات دي ما بتخاطبكش لا لا ما بتخاطبنيش فبيقول إيه فيبقى من يسمع ذلك يظن أنه ليس لمن يظهر الإسلام في هذا الذم والوعيد نصيب يقول لك يا عم أنا مسلم الكلام ده مش ليا كل القصة اللي فاتت ده اهي ده كان مشركين كفروا فربنا أهلكهم أنا ماليش علاقة واللي بعدهم آه منافقين واللي بعدهم هو شايل نفسه من النص القرآني فبيقول بل يذهب وهمه بيظن ان ده هذا لمن كان مظهرا للشرك من العرب او للكفار اللي هو عارفهم في الواقع يعني اللي عايشين عليه فايه اللي يحصل النتيجه فلا ينتفع بهذه الايات التي انزلها الله ليهتدي ليهتدي بها عباده طيب خلاص ال... ال... نختم بيه ان خطوره عزل القران عن الواقع وأن تنزيل الآيات على الواقع يحتاج إلى هدى من الله ذلك أخطر دعاء أنت بتدعيه هو اهدنا الصراط المستقيم أنت مش متخيل قيمة الدعاء ده أنت مش متخيل لأن كتير من الأسئلة أقرأ الكتاب ده ولا ده أسافر المكان ده ولا ده أمشي في الاختيار ده ولا ده أظبط قيامي قد إيه أجي على إيه في نومي أجي أتعامل إزاي مع الناس أقدم إيه على إيه في عصر الشتات اللي احنا فيه واتكلمت عن ده في درس فقه الاختيار كتير من الأسئلة دي هي حلها اهدنا الصراط المستقيم انك انت تكون يا رب الآيات عامة يعني الآيات بتاعت القرآن عامة بس أنا عايزها في حياتي أنا ال- ال- النقلة دي اللي بيسموها الاعتبار أن تعبر بالآيات اللي نزلت في الماضي لواقعك الاعتبار بتاع الشيخ الإسلام انك انت ازاي الآية دي انت هتعبر بيها لواقعك ده عايز هدى وعايز علم لكن اقصد حتى انت ممكن تبقى مذاكر تفسير الايه المستشرقين بيبقوا احيانا مذاكرين تفسير اكتر من كتير من المسلمين ولا يهدى بها لا يهدى بهذه الايات فاذا قضيه الاستهداء بكتاب الله سبحانه وتعالى ولا سيما في الشهر الذي قال الله فيه شهر رمضان الذي انزل فيه القران هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان بعض العلماء بيقول أي أن هذا الهدى عليه بينات أنه هو هدى ربنا هيحط لك العلامة ويقول لك العلامة دي هتهديك لكن دي معاملة غيبية بينك وبين الله أسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدينا بالقرآن اللهم اهدنا بالقرآن اللهم وفقنا لفعل ما تحب وترضى هيئ لنا من أمرنا رشدا اللهم اجعلنا من أهل القرآن اللهم اجعلنا من أهل القرآن اللهم بلغنا رمضان اللهم أعنا فيه على كثرة قراءة القرآن وتدبر القرآن والعمل بالقرآن والجهاد بالقرآن وفقنا لفعل ما تحب وترضى هيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته